قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في كونوا ربانيين وبرنامج الاستعداد لرمضان وخلاص المدة المتبقية على رمضان ثلاثة أسابيع خلاص رمضان على قرب خلاص الضيف الغالي قرب منا جدا يا جماعة وبالتالي احنا محتاجين دلوقتي نشحن بطارية الايمان ولابد من اعداد العدة الايمانية لدخول سباق رمضان احنا على مدى الحلقات الثلاثة الماضية اتكلمنا في مفهوم الربانية وخدنا مفهوم الصلة بالله تبارك وتعالى كان في الحلقة الاولى تضرعوا وبعدين خدنا مفهوم التربية للنفس وازاي اربي نفسي على الطاعة وجينا في حلقة المرة الفائتة المرة السابقة واتكلمنا على مفهوم الإدارة والسياسة في الربانية واتفقنا على ان الحلقة دي تبقى حلقة مفهوم التوازن في الربانية لان العبد الرباني يعطي كل ذي حق حقه مفهوم التوازن ده هو مفهوم الالتزام يا جماعة كتير مننا ما بيفهمش يعني ايه يبقى ملتزم يعني ايه يبقى عنده مفهوم واسع وصحيح للدين وبالتالي المفهوم ده مهم جدا جدا جدا جدا لينا قبيل رمضان علشان اعرف ازاي اعمل التوازن ما بين كل شيء ما بين شغلي وما بين الطاعات اللي انا محتاج اتقرب بيها الى ربنا سبحانه وتعالى ازاي يبقى في نوع من التوازن ما بين القلب ما بين الباطن وما بين الظاهر ازاي احقق المعادلة الثلاثية سواء في معاملة الانسان لنفسه ومعاملة الانسان لربه ومعاملة الناس مع الناس كل دي مفاهيم مهمة جدا لازم نصححها قبل رمضان ولازم ناخد الخطوة لربنا سبحانه وتعالى انا عايز الكل دلوقتي تستنفر كل واحد مننا يستنفر همته لازم دلوقتي ما بقاش فيه وقت للتثاؤب ولا للنعاس كان صلى الله عليه وسلم يكره التثاؤب ويستعيذ ويأمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل من التثاؤب ولم يروى عنه قط أنه تثاءب صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من جد واجتهاد وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم عشان كده عايزين زي ما قلنا ان احنا نبتدي بقى نشحن البطارية ودايما عندنا توازن ما بين الامور كلها الانسان مننا يا جماعة تعريفه ايه عندنا قلب وعقل روح وجسد كل واحد مننا بيتكون من الحاجات دي ولازم نعمل التوازن ما بين الامور دي كلها عشان ما نجيش على جانب ونترك جانب فما نحققش معنى الالتزام الملتزم هو المتزن الملتزم مش الصائم القائم بس الملتزم مش طالب العلم بس الملتزم مش المتفرغ للدعوة بس الملتزم لازم يبقى عنده التوازن ما بين الامور كلها عايزين يبقى عندنا التوازن ما بين العلم ما بين العمل ما بين الدعوة إلى الله عز وجل قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا اتعلموا وصدقوا وأيقنوا وحققوا معنى الإيمان الحق والإيمان ما بيتحققش إلا بعلم فلازم يبقى في علم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق دعوا إلى الله عز وجل وحققوا منظومة الحقوق لأنه في حقوق كتير قوي لازم نراعيها ديننا بيقول لنا كده وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى عندنا توازن ما بين العلم والعمل والدعوة في كتير من الناس بيجي عليه زمان رمضان وما بيبقاش عارف يعمل التوازن ده ما بيبقاش فاهم ايه المطلوب منه مش عارف يحقق معادلة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت مش عارف يعمل التوازن ده ازاي حياتي كلها تبقى لله فتلاقيه يخ... ياخد باب من ابواب الطاعة ويترك ابواب ويجي بعد ما يخلص رمضان يعود الى ما كان واحنا عايزين رمضان نقلة عايزين رمضان طفرة عايزين رمضان تغيير عايزين رمضان يحدث فينا شيء ملموس السنة دي بالذات ازاي ده يتحقق هو ده اللي انا عايزه خلال هذه الحلقة وانا مسميها سباق الملتزمين سباق الملتزمين ليه علشان خاطر اتفقنا على ان تعريف الملتزم عندي هو الملتزم هو المتزن مش الملتزم هو اللي ظاهره كويس بس لازم ظاهر وباطن عندنا اتزان مش الملتزم الصائم القائم بس لازم يبقى عنده علم ولازم يبقى عنده دور ايجابي وبصمة في الحياة ويفهم الدنيا ويبقى ليه مشاركة قلنا المرة فاتت مشاركة سياسية ومشاركة اجتماعية لازم يبقى ليه دور فعال في الحياة هو ده الملتزم هو ده اللي محقق المعادلة اللي احنا عايزين نوصل لها عارفين القصة المشهورة جدا لما بات سيدنا سلمان عند سيدنا أبي الدرداء وبص لا سيدنا أبو الدرداء صايم وجاي بطعام عشان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه فجايب له طعام فقال له كل معايا قال له معلش أصلا أنا صائم قال له لا هتاكل إيه ده بقى بعد شوية دخل على الليل فبص لا سيدنا أبو الدرداء بيستأذن عشان عايز يقيم الليل قال له لا خش ينام لقى زوجته متبذلة لقى أم الدرداء يعني متبذلة قبل ما ينزل تنزل آيات الحجاب مالك أصله أبو الدرداء لا حاجة له فينا الله في إيه الموضوع ده النهاردة سيدنا أبو الدرداء واخد جانب مهم جدا جانب التعبد لله تبارك وتعالى صوام وقوام وما مش مركز بقى في الدنيا ومش مركز بقى دلوقتي في الشهوات والكلام ده ده حاجة ممتازة جدا لكن سيدنا سلمان إذا به يصحح المفهوم ويقول له لا الصح ان انت تجمع ما بين الامرين الصح ان انت تصوم وتفطر الصح ان انت تقوم وتنام الصح ان انت تأتي زوجتك وتحدث التكامل ما بين الامور دي وتعطي كل ذي حق حقه ويقول له اصل لبيتك اصل لأهلك عليك حق ولنفسك عليك حق ولجارك عليك حق منظومة الحقوق وبعد كده يصبح سيدنا أبو الدرداء ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح أكيد بيشتكي سلمان الليلة دي عمل معايا موضوع صعب قوي جه بقى عندي فإذا به يخليني أفطر بعد ما كنت صايم ويخليني أنام وقت طويل ويجي قبل الفجر بنص ساعة ولا حاجة يقومنا نصلي ويخليني بعد ما كنت بصلي وقت أطول يخليني أعمل كده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يرجع لسلمان يقول نفس الكلمات التي قالها سلمان لأبي الدرداء وإذا به يصحح لنا المفهوم ويحط لنا القاعدة أعطي كل ذي حق حقه هي كده لازم يبقى فيه توازن علشان خاطر الغلطة اللي بنعملها قبل رمضان كل شوية يوم ما نشد في جانب ونترك جانب عايزك متوازن طب وهيحدث التوازن ده ازاي نيتك قلبك رسالتك قضيتك اللي انت عايش من اجلها هي اللي تغير ملامح حياتك كلها هي اللي هتحقق حياتي كلها لله محياي ومماتي لله رب العالمين عايزك كده وعايزك كده عايزين نركز كده عايزين نبقى عارفين اه دلوقتي يومي هيمشي ازاي عشان ابقى متوازن انا لازم اخطط ليومي من دلوقتي ولازم اعيش اليوم الرمضاني من دلوقتي لا لا لا مش اليوم الرمضاني اليوم الرباني لان احنا كونوا ربانيين احنا مش رمضانيين احنا ربانيين وعشان كده سميناه كونوا ربانيين عشان مش استعداد لرمضان بس استعداد للتغيير في الحياة كلها علشان كده عايزك تبقى فاهم المعنى ده كويس يومك هتقضيه ازاي اليوم اللي يبقى فيه توازن ما بين الامور كلها لازم تبقى فاهم لو ابتدينا يومنا من اول الفجر من اول الفجر وانت بتبتدي تاخد العدة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم انه بيخلي وقت الفجر وما بعده لغاية وقت شروق الشمس وقت الشحن وقت شحن وبتشحن بايه بالذكر لازم اول يومك تروح قاعد شاحن البطارية الايمانية عايز تشحن ثبات ورسوخ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لازم ذكر طب أم لسه صاحي من النوم ولسه مش واخد قوي ال- لسه الطريق ومش و... ومش مركز ولسه غافل اه المطلوب على طول يقظة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين شعار لازم يبقى موجود في حياتك ان انت في الاول تبتدي شحن البطارية الايمانية بالذكر عشان كده الجلسة بتاعت الشروق لو ما كانتش جلسة شروق مش قادر عليها لازم اول يومك دايما يبقى فيه الذكر عشان تشحن علشان تبتدي تركز في باقي الاعمال عشان الذكر قوة ويزيدكم قوة الى قوتكم يبقى هو ده تشحن بذلك يبقى هتعمل بيه ايه اه بشحن البطارية الايمانية بالذكر ب- ابدد معاني الغفلة من قلبي ببتدي يومي بحاجة اسمها عند العلماء المشارطة ايه المشارطة انا مشترط على نفسي اعمل ايه محدد اهدافي كويس قوي في اليوم لازم للمسلم في كل يوم هدف ما ينفعش يعدي عليك يوم وما تعملش فيه خطوة ما ينفعش في زمان السباق ان انت تفوت ثانية بيحكوا ان راجل كان ماشي في الصحراء وبعدين خلاص انقطع بيه الطريق الراجل هيموت فبإذا به يبص يلاقي راحلة فمن كتر ما فرح جدا لقى الراحلة اهي هيلاقي حاجة يعملها جري جري وهو حافي ومش داري فالشوك دخل في رجله فقعد ويطلع الشوك من رجله يطلع الشوك من رجله بص على الراحلة لقاها فاتت هو ده رمضان رمضان ما يعرفش الالتفات قال أهل التربية والسلوك لا يصل ملتفت اللي يقعد يبص يمين ويبص شمال ولسه بيفكر ولسه بيدبر ولسه مش عارف طريقه ولسه مش فاهم يعني ايه رمضان ولسه ما بيخططش للعتق من النيران ولسه ما بيخطط لا يخطط للمغفرة ولا يخطط لشهود ليلة القدر وبلوغ منزلة الصديقين والشهداء وانه يبقى من اعلى الناس منزلة عند الله عز وجل ويبقى من اكرم الناس عند الله عز وجل ليحصل ثمرة التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللي لسه بيفكر ما ينفعش عشان كده شعارك يا متسابق يا ايها الملتزم يا متزن شعارك انك تبقى دائما ابدا ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم احد ما تبصش يمين ولا- ولا شمال لا يصل ملتفت السباق محتاج ناس مركزة في الهدف عشان كده بنعمل المشارطة مع وقت ما بعد صلاة الفجر ونبتدي نقول يومنا هنعمل فيه ايه وبخطط ليومي يومي ده ال 24 ساعة دول هيجي فيهم فترات الفترات دي من دلوقتي انا بعدلها اللي هي العادات والحاجات المباحة انا هنزل شغلي وانا هنام في في ال 24 ساعة وهاكل واشرب في ال 24 ساعة وهتحرك وهعمل بعض الاشياء من جملة العادات في يومي اه الحاجات دي هتعمل لها ايه هتعدلها اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي سيدنا معاذ ادانا معادلة معادلة في التوازن معادلة في الاتزان اسمها ايه عادة زائد نية تساوي عبادة عادة زائد نية نوم اكل شرب كلام عادات عادة زائد نية تساوي عبادة إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وأنا نايم عابد وأنا صاحي عابد وأنا قائم عابد وأنا قاعد بتفكر عابد أنا في كل شأني في كل حياتي بحقق معنى العبودية لله تبارك وتعالى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة عندي توازن ما بين كل هذه الأمور هنشترط على نفسنا أهداف هنعمل إيه في خلال ال 24 ساعة ابتدي أقول أنا هنزل في الوقت الفلاني الرجاله اللي بتنزل اعمالها بتنزل الساعه كام وهترجع الساعه كام والوقت ده في وقت دايما بيضيع عندك وقت المواصلات هتعمل فيه ايه الوقت اللي بيبقى استراحات مثلا بعض الناس في اعمالها بيبقى عندها بريك عندها استراحه هتعمل فيه ايه كل حاجه حاطط لها اه انا في وقت المواصلات باخد ساعه عقبال ما بوصل الشغل الوقت ده انا عايزه احط فيه ذكر هحط فيه الاذكار اللي هي بالمئات هقول فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة تغير حياتي والله لسه حد النهاردة متصل عليا ويقول لي من ساعة ما خدت بهذه النصيحة نصحناه بأنه قلنا له أن ورد الملتزمين اللي احنا مسمينهم النهاردة المتزنين ورد الملتزمين ورد الناس المتدينين ومش المتدينين الملتحين ولا المتدينين الاخوات المنتقبات ولا المختمرات ولا كذا كل الناس اللي عندهم الغيرة لدينهم عندهم الحس ده بالتمسك بدينه والتمسك بشريعته والتمسك بسنة نبيه المحب لله المحب لرسول الله كما قال ملك الدينار هذا الذي يحب النصب لله اللي يحب عرق الخدمة لله فالجماعة دول اللي انا مسميكم يا مسلمين يا ملتزمين يا متزنين الورد ده ده وردك ده لازم كل يوم تعمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة عشان تحصل ال 100 حسنة وتمحى عنك ال 100 سيئة وعشان تقرب كأنك قدمت قربان ب 10 رقاب وأعتق تعتق وإحنا بنركز دلوقتي في كل حاجة تسبب لنا العتق من النيران وعشان تبقى حرز من الشيطان وعشان تبقى عملت عمل محدش عمله زيك لأنك جددت التوحيد في قلبك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيخلي لها الوقت بتاع المواصلات يبقى لده ست البيت وهي في مطبخها وانت قاعده يا اما مشغله اذاعه القران مشغله قران بتسمعيه يا اما مشغله درس يا اما لسانك زي ما كانت المره بتقول له والله اني طهيته لك بالتسبيح ايوه الاكل كده يبقى فيه بركه بالتسبيح وانت قاعده لسانك لا يفطر من ذكر الله استغفار صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره الباقيات الصالحات تقول لها مثلا 100 مره او اكثر تقول لا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يبقى انا حطيت للوقت ده ذكر عشان لا اغفل والذكر ده معين قوي عشان الاقي قلبي والاقي نيتي وانا رايح اشتغل وانا رايح اشتغل الشغل ده عبادة طبعا ده سيدنا عمر اللي اسمه سيدنا عمر كان بيسيب نص نص مجالس النبي صلى الله عليه وسلم عشان الشغل كان بيتناوب يتناوب مع صديقه كان بيتناوب معه فيجي يوم يروح هو يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والتاني يروح يرعى وبعدين يتناوبوا يروح سيدنا عمر بعد كده هو المجلس والتاني يبقى هو اللي بيرعى وهكذا يوم ده ويوم ده ليه بقى وسيدنا عمر النبي ما يجيش يقول له يا عمر انت بتسيب الدروس ليه يا عمر انت مش عارف ان انت النهاردة الراجل التاني في دولة الاسلام احنا محتاجينك هنا اكتر ما احنا محتاجينك في الشغل ما حصلش بل ان سيدنا ابو هريرة وهو بيتكلم على الصحابة يقول اصل الانصار كانوا بيروحوا يلهيهم الصفق كانوا بينزلوا السوق ويشتغلوا تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك لانها عبادة لانهم فاهمين ازاي يتعبدوا الله عز وجل بكل شيء بس عشان تظبط بصلة قلبك وعشان الشغل ما يبقاش فتنة وعشان الشغل يبقى عندك عبادة لازم تبقى محرر النية اه اليد العليا خير من اليد السفلى انا بتكسب علشان خاطر ربنا امرني بالتكسب عشان ربنا امرني بان أن اني امشي في مناكب الارض عشان واكل من رزق الله تبارك وتعالى ربنا امرني بذلك فلذلك انا بقوم بهذا الدور وعشان بعد كده لما يبقى معي المال والقوة النهاردة قوة مادية وقوة جسدية والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف انا بعمل ده كله وانا مشغل بنية فبالتالي يبقى انا عندي انا هنزل الشغل في الوقت اللي هو مثلا من وقت الضحى وهرجع الشغل قبل مثلا زي عادة الناس الموظفين او حاجة قبيل العصر مثلا او على كل واحد على حسب نظام شغله انا حطيت نيات في شغلي علشان تبقى كل ثانية وانا في الشغل ابقى في طاعة الله ونفس الكلام ست البيت واخدة نيتها وهي بتعد العدة النهاردة علشان تبقى طاعة لزوجها علشان تبقى النهاردة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها محتسبة الاجر عند الله عز وجل النية بتغير الدنيا يا جماعة عشان كده نية المرء خير من عمله عشان كده انما الاعمال بالنيات علشان كده احرص على ايمانا واحتسابا ان لك ما احتسبت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة ان لك ما احتسبت الاحتساب يا جماعة مهم جدا عشان يغير حياتنا عشان يحدث التوازن في حياتنا فنلاقي حياتنا كلها لله تبارك وتعالى اشترطت على نفسي الشغل هعمل فيه كذا وقت المواصلات هعمل فيه كذا وقت النوم بحتسب فيه التقوي على طاعة ربنا سبحانه وتعالى انا بنام في وقت مثلا اول ما ارجع من الشغل بنام لي ساعة عشان اعرف اصلب طولي بالليل عشان انا عايز اصلي ولو ربع ساعة ولو نص ساعة انا باخد القسط من الراحة ده عشان اكمل المشوار في اليوم ازاي اتعبد ربنا بالاشياء الاخرى اللي في حياتي انا باخد القسط من الراحة ده عشان اتقوى بيه على طاعة الله سبحانه وتعالى انا بالليل لما باخد قسط من الراحة انا باخد القسط من الراحة عشان اعرف اقيم الليل قبل الفجر بشيء عشان وقت السحر ومستغفرين بالاسحار او علشان اعرف ادرك صلاة الفجر في وقتها في الجماعة انا بعمل الكلام ده وانا مخطط لحياتي ازاي تبقى لله سبحانه وتعالى هذا مفهوم المشارطة اشترط على نفسه اشياء حدد اهدافه اليومية هيمشي ازاي في حياته في يومه ده لله تبارك وتعالى بيخطط في حياته انه دايما يقولوا في علم الادارة كده محتاج في الهدف يبقى فيه تميز انا عايز يبقى في الهدف بتاعي يبقى مميز بشيء ايه النهاردة الشيء اللي انا عايز ازوده في يومي عشان اتقرب بيه في خلال الثلاث اسابيع دول قبل رمضان ما يهل علينا انا عايز شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن عايز حالي مع القرآن يتصلح فانا هحط في يومي ده انا هراجع حفظي في القرآن انا مش حافظ طب ايه رأيكم انا مش حافظ حاجة خالص عايز قبل رمضان احفظ جزء عامة او احفظ جزء جديد انا مش حافظه او اراجع ذلك علشان وانا واقف بقى في الصلاة السنة دي الايات دي ايوة الايات دي انا حافظها انا فا... عارفها كويس فارددها كده في قلبي والق... والامام بيصلي بيها ايوة ابتدي بقى اصلي بيها انا لوحدي انا عايز السنة دي اجمع ما بين الامرين عايز اصلي في بيتي وعايز اصلي كمان تهجد في بيتي واصلي خلف الامام عايز اجمع ما بين اكتر من حاجة هتعود عليها من دلوقتي وبالتالي عايز يبقى ليا حال مع القرآن جديد عايز حال مع القرآن جديد سواء في الحفظ سواء في القراءة عايزين نعمل مسابقة المسابقة احنا عملناها بالفعل وبقالنا اسبوع فيها بفضل الله عز وجل عملناها على الموقع ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الناس تدخل على الموقع على منهج dot net على منتدى كونوا ربانيين او على جروب كونوا ربانيين الموجود على الفيس ويشوفوا الصراع ويشوفوا مش المسابقة على الخيرات عاملة ايه في الناس بفضل الله عز وجل والله الذي لا اله غيره ابتدينا الكلام من يوم الاثنين اللي فات قلنا يا جماعة عايزين ختمة نتقرب بها الى الله عز وجل خلال اسبوع اقسم بالله اكتر من شخص بفضل الله عز وجل يقول انا ابتديتها من ظهر الثلاث خلصتها فجر فجر الاربعاء وانا قلت للناس كلها عايزين نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي سنة النبي ان انا اكشف عملي ايوة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش في يوم وراح قال للصحابة من اصبح منكم اليوم صائمة حد بقى قال له لا انا خايف الرياء انما ابو بكر الصديق يقول انا من اطعم منكم اليوم مسكينة من شهد منكم اليوم جنازة من عاد منكم اليوم مريضة وكل مرة سيدنا ابو بكر يقول انا انا انا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة ذات مرة الى الانفاق في سبيل الله علشان ينفقوا في الغزو مش جه في وقت من الاوقات راجل راح جايب اللي فضلت ايده يعني اللي معاه وحطه ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة غارت فبقى ده يجيب ولو تمرة وده لو يجيب حتة قماش وده يحط كذا لغاية ما بص النبي صلى الله عليه وسلم لقى قدامه تل من الاشياء اللي الناس تصدقت بها فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ايوه نسن في الاسلام سنة حسنة انت النهاردة بفضل الله عز وجل مش بحولي ولا بقوتي انا ما بنسبش الامر لنفسي ده بفضل الله سبحانه وتعالى من بابه اما بنعمه ربك فحدث انه ربنا من عليا وختمت ختمه في كذا فاللي ختم فيما دون اليوم ما حصلش حتى يوم في 10 ساعات ختم واللي قال انا استغفرت اكتر من 30000 واللي قال بفضل الله عز وجل في يومين ختمت واللي قال ده انا كنت بصيت لقيت نفسي قاري 3 4 اجزاء و... ولقيت نفسي ان انا ماشي كده كويس بصيت لقيت الناس بتختم قلت والله ما فيش هقعد عليها وبالفعل انتهيت من الختمه في زمن انا ما بتكلمش على الصحابه انا ما قلتش سيدنا عثمان اللي قام الليل كله بالقران كله ده انا بتكلم على ناس وسطنا ناس موجودين ناس مش فاضية ولا حاجة ناس عندها اعمالها بس الناس لما قالت يا همة ناس قالت يلا ناخد الطريق يا اعداد ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثاهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لما عملوا كده طلعت العزائم وطلعت الهمم واتنفذت في اعمال ولسه قالوا مش هنسكت مش هنقف على كده هننتقل من عمل الى عمل وانا عايز ادب فيك نار الغيرة ايوة لازم تغير ايوة لازم تغيري ليه ما تبقيش زي الناس دي بعض الناس قال لما لقيت بعض الناس كتبت او كتب في المنتدى وراح قايل لا لن يسبقني الى الله احد الكلمة دي ولعتني يعني ايه حد بقى يسبق مني يعني ايه ده انا مرضاش في سباق الدنيا بالكلام ده يا ملتزمين يا مؤمنين يا من تريدون ان تعتقوا في شهر رمضان القادم الهمة الهمة لو كان الايمان في الثريا لو كان نجم عالي والايمان فوق خالص لبلغه رجال من فارس وانت لأ ليه وانت لأ ليه عايزين نلهب الحماس نلهب الحماس علشان يبقى في شيء مختلف في حياتنا وعشان كده انا عايز النهاردة تبقى موعظة اليوم موعظة اليوم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم مالك مالك مالك لسه ما فقتش ليه ثلاث اسابيع ويطرق الباب رمضان هتلاقي الضيف دخل عليك وانت مش عارف تعد له عدة وانت لسه ما عملتش حاجة عشان تستعد له بيها ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الشاهد إلا تنفروا لو ما قمتش لو ما استفزتش الكلمات دي لو لم تستفز فيك همتك وتستفز عزمتك وتطلب من الله عز وجل أن تكون من أهل العزائم وتقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد لو ما استفزتش هذه الكلمات إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه قال صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه فمات دخل النار فأبعده الله وأسحقه إيه رأيك إلا رمضان إلا رمضان رمضان رمضان يكوي كل شهواتك وكل آفاتك رمضان من الحرارة وانا عايز حرارة قلب وعايز حرارة تذيب برودة القلب عايز قلبك يتحرك عايز قلبك يفيض يفيض بالإيمان يفيض بمعاني معاني القرب والرضا يا سلام يا سلام على القلب لما يهتف لبيك ربي لما القلب يقول وعاجلت إليك ربي لترضى لسه لسه نايم صح النوم رمضان على الأبواب صح النوم رمضان بيخبط على الباب صح النوم اوعى تكون لسه غافل لحسن اللي بيضيع منه رمضان بيضيع منه أعظم فرصة إنه يبلغ فيها الدرجة درجة الامتياز درجة الامتياز في أداء مهمة الحياة إنك تلقى الله عز وجل بالقلب السليم وإنك فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز أنا دايما أقول أدي المعنى العتق من النيران تساوي حصول الدرجة بامتياز مش مقبول ولا جيد ولا جيد جدا امتياز ليه عشان من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز طيب هتعمل ايه هتحط لنفسك عمل العمل ده مطلوب انه يبقى اللي هو ياخد الطفرة اللي هو الشيء اللي انت بتخطو بيه كل يوم خطوة وبمنتهى الواقعية وبمنتهى ال- التعامل آه، الواقعي مع النفس طب بعدين هبتدي اشوف في يومي الاشياء اللي هي معيبة عندي واشوف عيوبي واعمل مبدأ التخلية والتحلية هعمل ايه خلاص انت بتتكلم في ثلاث اسابيع ايوه على رأس الاشياء على رأس الاشياء عن اللغو معرضون لا قيل ولا قال ذنون كتبنا للناس الفائدة دي على الموق- الموقع برضو ذنون كان بيقول ايه بيقول اللي ما بيشتغلش بذكر الجنة والنار يقع في عيب قيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال نهى إن عن الكلام نهى على ان الواحد يضيع وقته نهى انه يقع في آفات اللسان وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم عايز تكمل عايز طريق يبقى دغري عايز استقامة عايز تبقى ثبات ومن مرحلة لمرحلة أمسك عليك لسانك هو ده طريق النجاة وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم عايز النهاردة تبتدي الخطوة صح ما تجيبش في سيرة حد اوعى اياك هو افات اللسان اخطر حاجة بتخلي الواحد تايه لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فعشان كده لو انت بتركز تخلية وتحلية ابتدي بلسانك تعمل ايه من صمت نجا وايه خليها اوقات ذكر الاوقات بتاعت الثرثرة الاوقات بتاعت التليفونات الفاضية الاوقات بتاعت الكلام والسمر ودلوقتي اجازات بقى وعايزين نتفسح ونخرج ونتنطط ونروح ونعمل والواحد بقى خلاص طهق بقى من ايام الامتحانات وكمان الناس اللي في شغلها واخدين اجازات وعايزين نروح مصايف بقى ون- ونعمل شوية بتوع الصيف الخوف انه الوقت يضيع والوقت ده راس راس مالك وغالبا بيضيع في ال- الأشياء دي في اللغو والكلام الفاضي وأخطر ما يكون الخوض في أعراض الناس والخوض بالباطل والله العظيم العمل الدعوي والساحة الدعوية وأحوال المسلمين أخطر حاجة بتهددهم اللي بتفسد الذات بين بينهم اللي هي فساد ذات البين هي الحالقة قيل وقال والكلام اللي من الظهور والكلام اللي بتاع النمامين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات نمام ويقول إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة النميمة وإفساد ذات البين والغيبة اللي بيتكلم في ع- في أحوال الناس وهو أصلا لا هو منضبط بضوابط الشرع ولا هو عارف إيه الحالات الستة اللي أصلا لا يصح فيها أن يذكر الإنسان أخاه أو تذكر الأخت أختها ب- آه، بالقدح الحاجات الست عارفينها والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة مر- منكر الست حاجات لما واحد بيتظلم من إنسان ظلمه في شيء فده ما يبقاش غيبة لما إنسان يقول على واحد إنه مثلا الأعمى أو كذا زي ما ربنا قال أن جاءه الأعمى بيعرفه بصفة زي ما كان في عالم اسمه الأعمش فده مش غيبة لما واحد بيحذر واوعى بقى تقول لي أصل أنا بحذر أصل كل الناس بتحذر بتحذر لله ولا عشان تتشفى من الناس ولا عشان أنت مريض القلب اوعى اوعى من لسانك وده التحذير والمجاهر فسقا اللي اصلا مش فارقه معاه اصلا هو بيجاهر بالمعاصي دي فده ليس فيه غيبه واللي بيستفتي زي ما هند بنت عتبه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ان ابا آه، سفيان رجل شحيح فده كان اصلا مش مش غيبة لانها كانت بتستفتي في شأنه تاخد من المال ولا ما تاخدش واللي ضعيف يطلب من واحد انه يعينه على ازالة منكر عمله واحد من الناس فده برضه مش غيبة دي الحاجات انت منضبط بالضوابط دي ولا احنا بنجيب ست الناس عمال على بطال من غير رادع خدوا بالكم لسانك لسانك النهاردة تخلية وتحلية هعمل ايه هبطل لغو عن اللغو معرضون اسكت من صمت نجا اه يبقى انا هعمل ايه هحفظ هذا اللسان هعمل تخلية وهحط تحلية التحلية تبقى ايه ان انا أشغل هذا اللسان بذكر الرحمن بالله عليك حضرتك النهاردة جبت في سيرة مين وانتي جبت في سيرة مين ده احنا يا شيخ عمال على بطال في سيرة دي وسيرة ده ربنا يغفر لنا اللهم لا غيبة طب بالله عليكم وانتوا بتتفرجوا عليا دلوقتي استغفروا وادعوا لمن اغتبتوهم ادعوا لهم يا رب يا رب كل الناس مني في حل وأسأل الله عز وجل أن يرد عنا غيبة المغتاب وإنه ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا من ألسنة قالة السوء وإنه ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ما جرت به ألسنتنا في غير طاعته لو وقعنا في عرض حد نستسمح الناس وأنا أول واحد أي حد شايفني وأنا جبت في سيرته أو أنا تلفظت بشيء يكرهه سواء عمدا أو خطأ يسامحني وأنا كمان بسامح أي حد اغتبني علشان تبقى شفاعة عند الله عز وجل وقربة كل الناس مني في حل حكيت لكم قبل كده في بعض البرامج قصة شيخ من المشايخ جه في رمضان فلما دخل عليه رمضان مرض مرض شديد فما صمش وما قامش وقعد في المستشفى شهر وسبحان الله ليلة العيد شفي وقام يصلي بالناس راجل إمام راجل عالم كبير قام يصلي بالناس صلاة العيد فهو في صلاة العيد قال لهم انتوا عارفين طبعا ان انا ما صمتش الشهر ده ولا قمته وعايز اتقرب لربنا بعمل عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يهب لي الثواب فقعدت افكر ايه العمل اللي ممكن اتقرب بيه الى ربنا ما وجدتش أعظم من أن أقول لكم في صلاة العيد كل الناس مني في حل أعفو يعفو عنك انتوا لسه في أيام ماضية كانوا بقى عشان آخر رمضان وليالي القدر كنتوا بتقولوا اللهم إني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني فيا رب تبقى سبب إن ربنا يعفو عني إن أنا أعفو عن جميع الناس تخلية وتحلية لازم تبقى في يومك في استعدادك علشان تبقى عامل التوازن ما بين الأمور في تخلية وفي في نفس الوقت تحلية في انزع وازرع تشيل وتحط لازم الاثنين مع بعض كده تبقى متوازن وكده تحقق المعادلة ايه كمان عشان نعمل المعادلة وفي يومنا الرمضاني الرباني يومنا الرباني يبقى فيه التكاملية كلها لازم في يومي ده أحقق معادلة الإيمان والعمران إيه الإيمان والعمران لازم يبقى لي حال مع ربنا سبحانه وتعالى وقربات أتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى فلازم يبقى عندي المعادلة اللي هي فيها الظاهر والباطن لازم أراعي إن أنا أعمل أعمال ظاهرة ولازم أعمل أعمال باطنة لازم أتقرب لربنا النهاردة بقربة تودد تحبب توكل عمل قلبي أتقرب به لربنا سبحانه وتعالى فلازم ده يبقى في يومي عشان يحقق الإيمان طب ده يحصل إزاي يحصل إزاي إن أنت تشغل قلبك إزاي آه أنت محتاج تتعلم العلم ده اللي اسمه علم أعمال القلوب أعمال القلوب علشان دي أعظم من أعمال الأبدان علشان الواحد ممكن يكون في قلبه من اليقين يكون في قلبه من معاني التوحيد من معاني الصبر والاحتساب الراجل ده بيصلي وده بيصلي والنبي بيخبر انه ما بينهما كما بين السماء والارض بسبب ايه اللي في قلب ده من الخشوع والخضوع والانكسار على ان ده صلى وصلاته صحيحة والفقهاء بيقولوا له صح مكتملة الشروط والاركان وده كمان عمل نفس الحكاية لكن ده قلبه كان مع ربنا فوق وده قلبه كان مشغول بالدنيا ما بينهما كما بين السماء والارض عشان كده شغل قلبك شغل قلبك واستشعر المعاني ما تمرش كده من غير ما استنى بس لو سمح الآية عدت على قلبك سمعها قلبك قبل ما تسمعها لأذنك عيش الإحساس عيش معنى التقرب فيها أيوة اسمع كده الآيات وشوف بتوصل لك رسائل بتقول لك إيه ومعاني ايه وتفاعل معاها واستشعر جوها وفحواها وادي نفسك رسائل من خلالها كده قلبك يتحرك وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ولما تيجي تقرأ الآيات في تبارك ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع غسل شارد مش معايا ليه ليه غافل شارد لاهي وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا فسحقا لأصحاب السعير القلب اتحرك الآية هزت ألم يأتكم نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا يا لو أن في القلب حياة فتتعبد بقلبك تتعبد لما الآية نزل به الروح الأمين على قلبك قلبك يتحرك تلاقي في القلب الحياة المطلوبة تاخد الخطوة لربك سبحانه وتعالى تتغير تتغير ملامح الحياة تعمل التوازن قلبك بينبط وجوارحك بتشتغل الاتنين مع بعض انما انا مش عايزك زي اللي بيجري في المكان كل مرة اقول لك المثال ده اللي قاعد بينهج ينهج ينهج ينهج وهو ما خدش ولا خطوة اوعى تكون بتجري في مكانك اوعى سكة ربك عاملة زي عارفين الجراية اللي بيجري عليها الرياضيين سكة ربك كده ما ينفعش تقف على الجراية دي لو وقفت عليها تقع على ظهرك يتقطم رقبتك انما لازم تجري لازم تتحرك وكل ما بتتحرك كل ما انت بتتخفف وكل ما بتتخفف بتبقى الامور اتيسرت امامك ان امامكم عقبا عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون لازم تتخفف من المعاصي عشان قلبك يحس تعمل التوازن بين قلبك اللي بينبض بالإيمان وبيدوق طعم الإيمان وبيتلذذ بحلاوة الإيمان وجوارحك اللي بتجاهد لله تبارك وتعالى يبقى عندك التوازن ما بين القلب والجوارح وده يحقق لي منظومة الإيمان وعندي توازن ما بين الإيمان والعمران إيمان في القلوب إيمان يصدقه العمل وأعمال مطلوب تعملها تكون ليك بيها بصمة في الحياة لازم تبقى مسلم يحقق معنى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين همتك عالية لازم تسيب بصمة في حياتك لازم تبقى سايب في كل مكان بصمة أنت في دراستك لازم تبقى الأول السنة دي لازم تبقى من المتفوقين في دراستك انت في شغلك لازم تحقق معنى اخلاق المسلمين في حياتك وفي سلوكياتك لازم تبقى مميز لازم تعمر في الارض واستعمركم فيها لازم تبقى المسلم المتكامل اللي فاهم الدنيا ماشية ازاي ويعرف يسيب فيها البصمة واللمسة ايمان وعمران لازم يبقى في توازن ما بين الثلاث حاجات اللي قلت لك عليها في اول درسنا قلت لك لازم يبقى عندك توازن في علاقتك بالله وتوازن في علاقتك بنفسك وتوازن في علاقتك بالناس ودي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ادي التوازن ايه التوازن في معاملتك مع ربنا اتق الله اتق الله يعني اخاف ربنا اه بس لا ليه التقوى معنى اعلى من الخوف بس كل الناس فاهمه لما اقول لك يا اخي اتق الله يعني خاف ربنا لا مش بس يعني راقب ربنا يعني راقب ع- ربنا في عملك الصالح وجوده يعني راعي ربنا وما تعملش العمل السيء ليه لان التقوى ان تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله التقوى فيها معنيين معنى الخوف ومعنى الرجاء التقوى فيها ان حياتك كلها المفروض تبقى كده الحديث ده حديث رهيب حديث خطير فعابدون على الخليجية قلنا المعاني دي في رمضان اللي فات وعملنا درس سميناه عبادة حيثما كنت عبادة حيثما كنت اللي هي عبادة التقوى دي غريبة قوي صدق لما ادخل الخلاء لازم ابقى متقي الله صدق وانا نايم لازم ابقى متقي الله اصدق وانا آه، مع زوجتي المفروض اتقي الله صدق وانا مع اصحابي لازم اتقي الله صدق وانا قاعد ساهي كده وانا قاعد لوحدي شارد كده صدق لازم اتقي الله اتقي الله في خطراتي واتقي الله في معاملاتي واتقي الله في كل مكان اتواجد فيه اتقي الله حيثما كنت هو ده المطلوب منك في معاملتك لربك تعظم ربك تكبر ربك وما قدر الله حق قدره تعرف من هو ربك ولتكبروا الله طيب وفي معاملتي مع نفسي بتظلم نفسك وأينا لم يظلم نفسه الصحابة لما أنزل الله عز وجل قوله في زمان الانفلات الأمني محتاجين الحديث ده أوي. في زمان الانفلات الأمني لما أنزل الله تبارك وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه مش قال الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم طب ما كلنا بنظلم نفسينا قال ليس ذلك إنما الظلم الشرك ألم تسمعوا لقول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم الشاهد فيها إيه وأينا لم يظلم نفسه اه بتظلم نفسك بتظلم نفسك اكتر حاجة بيه بالمعاصي محتاج معاها ايه واتبع السيئة الحسنة تمحوها تغيير جديد لمفهوم التوبة التوبة ندم صحيح واقلاع عن الذنب واصرار على عدم المعاودة ورد حقوق الناس بس مش ده بس اللي يحقق لي المعنى اللي يحقق لي المعنى اللي احنا محتاجين يحقق بيه الانسان المعادلة دي انه يعمل ايه انه يتبع السيئة الحسنة ليمحها اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس رقم ثلاثة بقى احنا لسنا عشر دقايق يا شباب احنا لسه عشر دقايق يا شباب الله المستعان واتبع السيئة الحسنة تمحها اللي هو في معاملتك مع نفسك ان انت على طول تعمل سيئة تعمل جنبها حسنة قال صلى الله عليه وسلم اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلن بالعلن طب وفي معاملتك مع الناس عشان يبقى في توازن لازم الاخلاق وخالق الناس بخلق حسن شفت المنظومة دي المنظومة بتقول ايه مع ربنا في معاملتك بالله اتق الله في معاملتك لنفسك لازم ما تظلمش نفسك بالمعاصي تعمل القانون الإيجابي التغييري لمفهوم التوبة فتعمل ايه جنب السيئة اللي عملتها تروح عامل حسنة جنبها عشان تمحوها إن الحسنات يذهبن يذهبن السيئات وفي معاملتك مع الخلق لازم تبقى منظومة الأخلاق البر حسن الخلق إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان الإيمان والحياء قرنا جميعا ويقول إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء لازم تتعامل في في ظل المنظومة دي تعمل في خلال الكلام ده التوازن يبقى من هنا ناخد الخطوة وناخد السباق عرفنا الت- التوازن يبقى في حياتنا ازاي وان في يومنا نحطه في اليوم نبرمج اليوم في ظل الحاجات دي هنصحح يومنا ازاي بالنوايا بالاحتساب بان انا اعرف في كل وقت واجب الوقت في وقت الضحى لازم اصلي وقت الضحى صلاة الضحى عشان صلاة الاوابين عشان عبدي يصلي الي اربع ركعات اول النهار اتفك اخره عشان صلاة الضحى دي بتعدل كأنك تصدقت عن كل المفاصل ال 360 مفصل اللي فيك فلازم تعمل ده في وقت الضحى وعندك في وقت صلاة الظهر عايزين نصلي قبلها أربع وبعدها أربع عشان يحرموا الله على النار قبل صلاة العصر في النوافل عايزين نصلي أربع ركعات عشان رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا عايزين في اليوم نصلي 12 ركعة نوافل علشان من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة يبقى 12 ركعة قربة لله سبحانه وتعالى عايزين نكثر من الصيام عشان يباعد الله بيننا بكل يوم نصومه في زمان شعبان زمان الصيام اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصومه كله او اغلبه وكان بيكثر في الصيام فيه ويقول لانه شهر بترفع فيه الاعمال يا رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم عايزين نكتر من الصيام وكل يوم هنصومه هيباعد بيننا وبين النار 70 خريف عايزين نبعد عن النار عايزين في اليوم والليلة نتصدق بالصدقة علشان الإنسان بيجي يوم القيامة في ظل صدقته وعشان الصدقة بتطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار وعشان صدقة السر تطفئ غضب الرب عايز في يومي يبقى فيه واجب الوقت دلوقتي ان انا اعمل ده دلوقتي انا لازم ارفع سماعة التليفون واكلم والدتي بل ازور والدتي ازور والدي اقبل ايده اقبل آه، رجله كمان لانه قربة لله تبارك وتعالى بالصلة قربة لله سبحانه وتعالى بالبر دلوقتي في قضاء حاجة مسلم لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي لازم يبقى ليا وقت مع القرآن وقت في تدبر القرآن دلوقتي لازم يبقى ليا وقت اجعله للدعوة الى الله عز وجل انا مش شغال داعية ولا حاجة هتاخد بالقص قص ولزق تاخد مقالة او تاخد حديث تكتبه على الموبايل وتبعته forward لمجموعة الناس على اساس ي- تبعث الخير في الناس تذكرهم تاخد المقطع ده وتحطه في الموقع الفلاني او على المنتدى الفلاني او على صفحتك على الفيس تعمل شيء تحرك نفسك لله سبحانه وتعالى وتستبقي الخيرات عايزين نعمل بقى مشروع من دلوقتي الرجالة الرجالة الرجالة تشمر عن ساعد الجد علشان هنشتغل في المشروع التاني المشروع الاولاني كان ختم القرآن كل اسبوع وده احنا شغالين فيه وهنكمل فيه على مدى الثلاث اسابيع في ناس هتتسابق وتعمل ثلاث ختمات لغاية رمضان في ناس هتجيب ختمة كويس جدا في ناس هتحاول انها تعلي من امكانياتها المهم تعلي رصيدك في قراية القرآن المشروع التاني بتاع رجالة مشروع البراءتين انت متهم على ذمة قضية النفاق قضية النفاق انت ممكن تكون عندك خصلة من خصال النفاق اخاف تقابل بها رب العالمين عايزك دلوقتي تتخلص من ذلك بمشروع البراءة ايه مشروع البراءة قال صلى الله عليه وسلم يلا بقى ما احنا في سباق الملتزمين قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار الأخوات هيقولوا واحنا هنوصل ازاي هنوصل لهذا كيف اقول لكم الكلام ده للرجال وعايزين ان شاء الله تبارك وتعالى انت تحافظي على الصلاة في اول وقتها الصلاة تبقى في ايه في اول الوقت وتحتسبي هذا الاجر وما ذلك على الله بعزيز بس الرجاله بقى هيتكتب لهم ايه عايزين يشمروا من دلوقتي هم 200 خطوه ب 200 صلاه 200 صلاه يبلغونا ومن دلوقتي كده ان شاء الله رمضان كله يبقى معانا ان شاء الله 30 يوم كل صلاه تبقى في وقتها وورا الامام وتكبيره الاحرام وناخد كمان 10 ايام من شعبان نحقق هذا عايزين بس نستعد من دلوقتي على مدى ال 20 يوم دول ونحقق البراءتين ان شاء الله تبارك وتعالى يلا كلنا بقى نشمر عن ساعد الجد مفيش وقت مفيش وقت اصلا ان احنا نتغافل يلا بالله عليكم كل اللي معايا دلوقتي يقوم يقوم يتوضى ويصلي ركعتين الليلة دي ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ويقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه ما تنسوش المشاريع اللي اتكلمنا عليها فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون